إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد الإجابة شيء مفزع ومفاجئ لا يتوقعه أحد ولا يتخيله أحد القيامة يا جماعة عاملة زي القطار زي القطر اللي لسه جاي من بعيد وما احناش عارفين هيوصل إمتى ولكن القطر عشان ينبه الناس بيطلق صفارات انذار من بعيد صفارات الانذار دي اللي احنا بنسميها علامات الساعة علامات القيامة اول صفارة انذار اطلقها قطار الساعة كان مبعث النبي عليه الصلاة والسلام الان علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت والناس برضه لسه في الغفلة كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة الصغرى اذا مررت في شوارع المسلمين تراه ف... ولكن يعني شوف القطار قاعد يرسل صفارات الانذار والناس لا تنتبه للاسف الشديد القارعه كلمة القارع دي كلمة حرب كلمة اعلان حرب يقول لك دقت طبول الحرب وقرعت طبول الحرب يعني يوم القيامة ده يوم حرب ربنا بيحارب مين ربنا بيحارب اللي حارب ربنا هو مين اللي بيحارب ربنا اللي بيعتدي على حدود ربنا بيحارب ربنا اللي بيعصي ربنا وبيتجرأ على معصية ربنا بيحارب ربنا يعني يا جماعة الحرب لسه ما بدأتش ولكن هي جاية في الطريق لكل إنسان تجرأ على الله سبحانه وتعالى القارعة هو القارعة دي يعني ايه ايه ايه القارعة؟ القارعة دي بتقرع القلوب مش بس بتقرع الأبدان خمسين ألف سنة قرع للقلوب ايه اللي بيقرع القلوب يوم القيامة؟ ايه اللي بيقرع؟ البعث قرع للقلوب الميزان قرع للقلوب الصراط قرع للقلوب القنطرة العرض على الله خمسين ألف سنة إنسان قلبه بيقرع بقوارع يوم القيامة القارعة طب هو القارع بيبدأ امتى هو يوم القيامة ده بيبدأ امتى او هذه القارعة بتبدأ امتى حديث عجيب جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة قال اسمع معايا بقى عشان تعرف القارع ده بيبدأ امتى عشان تعرف اعلان الحرب ده بيبدأ امتى على من عصى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت إذا وضع في قبره اسمع فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين قرع يعني لفظ القرع جه من لحظة الموت جه من لحظة دخول القبر جه من أول ليلة في القبر والميت بيدفن والناس ماشية وسايباه وهو صوت رجلهم ده كأنه قرع على قلبه من شدة واقع الصدمة بتاعة الوحدة طب أنا أروح فين؟ ده أنا مش هعيش في بيت لوحدي اليوم القيامة ده أنا مش هعيش في جزيرة لوحدي اليوم القيامة ده أنا هعيش في قبر لوحدي اليوم القيامة طب من يؤنسني وما الذي لي في هذا المكان فإنه يسمع إن الميت إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم شوف كلمة قرع نعالهم دي كأن النبي بيقول لك انتبه الموضوع كبير الموضوع خطير إحساسك وانت في القبر والناس كلها سايباك وماشية إحساس مش سهل لازم تستعد ليه من الوقت ولازم تتأهب ليه من الوقت فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين أول آية في سورة القارعة عاملة زي طلقة النار كده واحد ضرب طلقة نار من مسدس أو من رشاش القارعة طب هي إيه القارعة ديت يجي الآية التانية المفروض إنها ترد علينا بقى تلاقي الآية التانية بتزودك تساؤل وتعجب ما القارعة ما القارعة طب هي إيه تقوم طب يمكن الآية التالتة هي اللي بترد وما أدراك ما القارعة وما أدراك ومن المخاطب المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول لرسول الله أعرف الخلق بالدار الآخرة أعرف الخلق بيوم القيامة بيقول له وما أدراك وأنت تعرف من إيه ده شيء فوق مستوى إدراك وتخيل البشرية يعني يا إخوانا يعني إيه شيء فوق مستوى إدراك وتخيل البشرية يعني لو جبنا واحد من اللي كانوا في هيروشيما وناجازاكي واترمى عليهم القنبله النوويه الامريكيه في الحرب العالميه الثانيه وسالناه ايه اللي انت شفته يا اخوانا لما يشوف يوم القيامه هيقول لك القنبله النوويه دي ولا شيء وما ادراك يعني كل الناس اللي عصرت زلازل والناس اللي كانت في قلب البراكين والناس اللي اتقام عليها اعاصير والناس اللي اترمى عليها قنابل نوويه والناس اللي عاشت في خنادق جوه الحروب العالميه لما يشوفوا يوم القيامه هيقول لك ده اللي في الدنيا ده كله كان لعب اطفال ده اللي في الدنيا ده ولا شيء وما ادراك لو شفت واحد في مستشفى الحروق ربنا يعافينا اي انسان حصل له اي صدمه لما يرى يوم القيامه سيعلم ان كل ما في الدنيا لا شيء وما ادراك ما القارعه خدوا بالكم يا اخواني ان سوره القارعه بدات بكلمه وما ادراك وما ادراك ما القارعه وانتهت بكلمه وما ادراك وما ادراك ما هي نار حاميه وما ادراك وما ادراك يعني يوم القيامه ده من اوله لاخره كده حاجه ما حدش يعرف يتخيلها يعني يا جماعه الكل هيندم بيوم القيامة حتى الطائع ليه؟ لأن الطائع لما يشوف الجنة هيقول يا رب أنا لو كنت أعرف إن الجنة كده أنا كنت قطعت سجاجيد الصلاة أنا كنت وصلت الليل بالنهار عبادة أنا يا رب ما كنتش أعرف إن الجنة كده أنا كنت مؤمن بيك وموقن بالجنة وبعمل عشانها بس ما كنتش أعرف إنها بالعظمة دي واللي جاي يدخل النار يا رب أنا ما كنتش أعرف إن النار بالهول ده يوم القيامة فوق مستوى إدراكنا كلنا يا جماعة اللي بيتكلم واللي بيسمع عشان كده ما تشتغلش اليوم القيامة على قد ما أنت متخيله اشتغل ليوم القيامة على قد ما ربنا قالك لأن أنت لن تدرك ما هو القيامة إلا حينما تعيش القيامة إلا حينما ترى القيامة يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة طب يا رب طب نفهمها ازاي دي يعني يوم القيامة دي نفهمه ازاي ونفهم أحداثه ازاي أنا بقى مش هقول لكم إيه إيه يوم القيامة ده إيه أنا هقول لكم اللي شاف يوم القيامة حصل له إيه شوفوا الأسلوب يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش يعني ربنا كأن القرآن يقول أنا مش هقول لك يوم القيامة إيه لأنه فوق مستوى إدراكك إنما أنا هقول لك اللي شاف يوم القيامة ده حصل له إيه عارف لما تشوف واحد ميت وعلى وشه علامات الفزع فتقول ده يقينا شاف حاجة مفزعة جابت له سكتة قلبية ومات عارف بالظبط كده فهي ربنا جاب لك حاجتين الناس والجبال الناس لانك انت بني ادم فانت لازم تعرف احوال البني ادمين يوميها عشان تستعد والجبال لانها اصلب مخلوق على وجه الارض واشد مخلوق على وجه الارض فكأن المعنى شوف الجبال هيحصل لها ايه امال انت يا لحم ودم هيحصل لك ايه امال انت يا 160 170 180 سم هيحصل لك ايه امال البني ادم ده هيحصل له ايه لما ده هيحصل للجبال يوم يوم يكون زي ما ربنا بيقول كده يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت المرة الوحيدة اللي جه فيها لفظ الذهول في القرآن يعني كأن ربنا بيقول لك أنا مش هقول لك إيه يوم القيامة أنا هقول لك اللي شاف القيامة ده يحصل له إيه وتضع كل ذات حمل حملها فهذا هو الأسلوب هنا يوم يكون الناس مش بعض الناس عندهم احتمال اعصاب وبعض الناس بينهار نفسيا الكل الموضوع فوق قدرة الجميع على احتمال النفسي للحدث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش يعني ايه الفراش الفراش ده بيجري على النار دايما يعني دايما الفراش بيجري على النار ايه اللي يخلي البني ادم يوم القيامه يجري على النار هو في حد يجري على النار يا جماعه ايه اللي يخلي البشر يجروا على الانبياء يقولوا لهم اشفعوا عند ربنا اللي هو الشفاعه العظمى اشفعوا عند ربنا انه يبدا الحساب حتى لو هيروحوا النار والعياذ بالله ايه اللي يخلي الانسان يعمل كده قال, قال تعالى انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا الى ظل هم بيحسبوا النار دي ظل بيحسبوا النار دي سراب بيحسبوها ميه هيموتوا من العطش فتعرض لهم النار كانها ظل وكانها ماء فينطلقوا انطلاق بيجروا بكل قوتهم عايزين ظل عايزين شربة ميه في هذا المكان مفيش نقطة ميه واحدة في ارض المحشر كلها مفيش مفيش مش قله بقى ولا كولدير ولا ازازه ميه مفيش في ارض المحشر من اولها لاخرها فدول اول ما بيشوفوا منظر النار يعتقدون انها ما انطلقوا انطلاق بكل قوتهم الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر يجروا الى جهنم بتقذفهم باللهب في هذه الظلال ويدركوا انهم كما خادعوا الله في الدنيا فقد حدث معهم نفس الشيء ولكن في الآخرة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كلمة الفراش يا جماعة كلمة خطيرة جدا هي ايه كلمة الفراش الفراشة ده يا اخوانا يسموها هوام الليل الفراش ده كائن ملوش هدف اصلا تلاقوه قاعد ايه اللي هو بيلتف حوالين المصابيح بالليل كده قاعد يطير ويروح ويجي هو ملوش هدف هو مش عارف هو عايز يعمل ايه ده حال ناس كتير جدا في الدنيا ملهاش هدف وتلاقوا الفراشه دي اول ما تشوف نار يتهيأ لها انها نور او انها فجوه للنور في الظلام تقوم تجري عليها في ناس كده اول ما تشوف مذهب هدام اول ما تشوف اي حاجه جديده المهم يكون فيها اشكال والوان تجري عليها وخلاص مش عارفه الصح ايه من الغلط ايه الانسان التايه الفراش ده يا جماعه الفراش ده هو حته دوده الفراشه دي دوده حشره ولكن دوده طلع لها جناحين ملونين فبقى منظرها تحفه الكل يبص لها من باب لو شلت الجناحين الملونين هتلاقي حته دوده حته حشره ملهاش اي قيمه كثير من الناس بقى الوقت كده هو ساكن في شقة او راكب عربية او ماسك موبايل يتهالك ان هو حاجة او بنت ماشية حاطة تسع طرح على بعض يتهالك ان البنت دي حاجة جبارة او شاب ماشي لابس تيشيرت بشكل معين وكوتش بشكل معين يتهالك ان هو حاجة وهو لا شيء جناحين ملونين لو اتشالوا هتلاقي مكانها دودة يعني في ناس بلا وجه في الحياة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث المبثوث ده زي بس الارسال التلفزيوني كده المبثوث الناس خارجه بالمليارات عدد اللي عايشين على وجه الارض دلوقتي 7 مليار بني ادم كل ثانيه بيتولد 3 بني ادمين يعني كل 50 سنه تقريبا بيجي 7 مليار تانيين غير اللي كانوا موجودين بيتمسح من على السبوره بتاعت الدنيا 7 مليار اسم ويتكتب 7 مليار اسم تانيين يعني من ايام ادم ليوم القيامه البشر ممكن يا جماعه يبقوا 300 400 مليار بني ادم تخيل كل دول طالعين من تحت التراب و300 400 مليار جن ما هو الجن هيتحاسب هو كمان من تحت التراب وابليس والموءودة واذا الوحوش حشرت وكل الكائنات اللي عاشت على وجه الارض طالعه من تحت التراب انت متخيل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يموج بعضهم في بعض امواج بشريه الموجه ممكن بال100 مليون وال200 مليون بني ادم تصطدم في موجه بشريه تانية يومئذ يصدر الناس اشتاتا اشتات شتات مفيش حد بيلوي على حد مفيش حد مركز مع حد مفيش حد قادر يحدد لنفسه وجهه في هذه اللحظة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كلمة العهن لما تدور عليها في اللغة تلاقي كلمة غريبة جدا العين هو الغصن غصن الشجرة اللي من بره شكله سليم وجميل تيجي تمسكه يقوم مكسور في ايديك ليه لانه من جوه مخوخ لانه من جوه مسوس منظر نفس منظر الفراشه اللي احنا اتكلمنا عنه منظر الدوده اللي طلع لها جناحين ملونين فبهرت الناس وهي حته الدوده منظر كثير من الناس اللي بقى بتاع مظاهر وخلاص شكل انما من جوه فارغ من جوه مفيش هدف من جوه مفيش قيم من جوه مفيش قيمة مفيش مبدأ عايش عشانه مفيش قضية مستعد يضحي عشانها اهو ده العين المنفوش برضه العين اللي هو الغصن اللي مخوخ من جوه وسليم من بره تلاقيه من بره يقدر يقول كلام جميل ويتكلم في قضايا كبيرة زي بعض الرويبضة في الاعلام الوقتي يتكلم في كل القضايا هو من جوه مخوخ اصلا هو من جوه مسوس هو من جوه فاضي لو امتحنته لكسر وتكون الجبال كالعهن شوف كلمة القرآن المنفوش عارف النفشة الكدابة انت عارف الديك الرومي لما بينفش نفسه كده كالعين المنفوش واخد حجم غير حجمه الحقيقي كأن ما يحدث يوم القيامة يا جماعة جزاء من جنس العمل كأن سورة القارعة بتتكلم عن ناس كانوا عبيد مظاهر كانوا عبيد مناظر كانوا عبيد للأشكال كانوا بيعبدوا الألوان كانوا بيعبدوا ماركة الموبايل ماركة العربية مكان الشقة ولكن في النهاية كانوا إيه وتكون الجبال كالعهن المنفوش اسمع بقى فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه كثير من المفسرين حمل الموازين هنا مش على موازين يوم القيامة وإنما موازين الإنسان في الدنيا موازينك أنت يا إخوانا سورة القراءة بتكلم ناس موازينها غلط بتقول لك إن في ناس وزنتها صح ناس حسبتها صح وناس حسبتها غلط فأما من ثقلت موازينه اللي كان في الدنيا وزنها صح حاسبها صح وأما من خفت موازينه اللي كان في الدنيا وزنها غلط يعني إيه لا أنسى حوار اتعمل يوم ما كلينتون مسك الحكم في أمريكا بيل كلينتون فاتعمل مع والدته فبيقولوا لها أنت نفسك في إيه فقالت لهم أنا نفسي أموت تموتي ليه فقالت لهم لان مفيش حاجه في الوجود بعد اللي انا وصلت له ده ابني بقى رئيس الولايات المتحده الامريكيه طب ما بعد ست سنين ابنك اتشال من على الكرسي وبقى انسان عادي هو ده القمه عندكم القمه هو الكرسي في ناس قمه الطموح بتاعها في الحياه حته كرسي يا هيسيبهم يا هيسيبوه تخيلوا يا اخواني فرحه يعني لا انسى شاب كان معانا في الجامعه واحنا طلبه في الجامعه ابوه رزق بيه بعد ست بنات ابوه فرح بيه فرحه هذا الشاب في يوم من الايام كب جركن بنزين على ابوه ولع فيه قتل ابوه حرق ابوه ابوه يوم ما رزق الابن ده كان فرحان قد ايه يوم ما رزق الولد بقى بعد الست بنات كان فرحان قد ايه هو ده الانسان فرحان بحاجات ممكن تكون اصلا هي سبب دماره وسبب هلاكه لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها انا بقول لك الوقت انت موازينك ايه انا بقول لك الوقت احسبها صح احسبها صح لان الموضوع مش بسيط احسبها صح لان ربنا بيقول واما من خفت موازينه فامه هاويه امه يعني لما تكلم عن اللي ثقلت موازينه قال فهو في عيشه راضيه هو كلك كده تتنعم في الجنة إنما لما اتكلم عن اللي موازينه كانت فاسدة في الدنيا ألف أمه هاوية راسه هتسقط في جهنم الراس دي اشمعنى يعني تخيلوا جهنم كلها مستنية راس جهنم كلها مستنية دماغ ليه دماغ حسبتها غلط دماغ موازينها غلط فانت تخيل معاه كده لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها بالله عليك يا اخي الكلام ده صح الكلام ده انت حاسس بيه ركعتا الفجر يعني لو انت دلوقتي مثلا امبارح مثلا مين اللي فات عليه سنة الفجر ما صلاهاش انت صاحي كانك انت كنت ملك على بلد من البلاد مثلا واتشلت من الحكم وبقيت واحد عادي خسرت مثلا او كان معاك مليون دولار وصحيت لقيتهم اتسرقوا ما هي دي ركعات الفجر خير من الدنيا ما فيها يعني انت دلوقتي يلي بقالك اسبوع او شهر ما بتصليش الفجر يعني انت دلوقتي لو جالك صفقة ب 30 40 الف جنيه ساعة الفجر هتقوم ولا لا هتصحى من غير منبه ولا لا طب يبقى انت بجد بقى مصدق ان ركعات الفجر خير من الدنيا ومن فيها الانسان اللي موازينه غلط يا جماعة واما من خفت موازينه في النهاية بقى اللي فرحوا بالكرسي واللي فرحوا بالفلوس واللي فرح في النهاية بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطوان من الذهب يوم القيامة ساعة البعث الأرض تطلع كل الذهب بتاعها كل الدولارات واليوروهات والاسترليني وال... واللؤلؤ والذهب وال... تقيء الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطوان من الذهب والناس طالعة من البعث منتقلة إلى أرض البحشر يلاقوا مجوهرات أو آخر مرة هيشوفوا الدنيا بقى خلاص الكرة الأرضية دي اللحظة الأخيرة في عمر الكرة الأرضية خلاص فوهم طالعين بقى إلى أرض البحشر البشر تقيء فلذات أكبدة تطلع كل بقى الذهب بتاعها فيأتي السارق وينظر إلى المال ويقول في هذا سرقت ده ده اللي خلانا نسرق ويأتي القاتل وينظر إلى المال ويقول في هذا قتلت ده ده معناه ايه مش كنت بتقول انا عايز اموت لان مفيش حاجه في الوجود بعد ان ابني قاعد على الكرسي بتاع امريكا مش كنت بتقول ان اهم حاجه لا يسأم الانسان من دعاء الخير قال لك يعني ايه دعاء الخير قال لك يعني عباده المال يعني بيصلوا له ويصوموا له واحد صاحبنا مسافر في الصين بيكلم واحد صيني عن ربنا قال له انا ربنا بتاعي هو الدولار هو ده اللي بيضرني وينفعني هو ده اللي انا اعبده استغفر- هناك تسمع هذه الكلمه كثيرا من الناس انا الاله بتاعي هو الدولار الاله بتاعي هو المال لا يسأم الانسان من دعاء الخير قاعد يعبط في محراب المال عشان يجيب المال وفي النهايه واذا العشار عطلت في النهاية العشار بقى الدنيا بقى الدنيا الفخمة عطلت ولا أي حد بيبص عليها ولا الموازين يا جماعة موازيننا إيه؟ أنت وزنها صح أنت عارف أنت عايش ليه؟ أنت ليه؟ أنت جيت الدنيا دي ليه؟ ربنا جابك ليه؟ أنت عارف مقصد حياتك إيه؟ ولا جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت غير أني أبصرت أمامي طريقا فمشيت لست أدري هو ده في ناس كده مش عارف انت عارف انت ليه انت عارف انت هنا ليه انت عارف انت ربنا اسجد لك ملائكة السماوات لما خلقك ليه تخيل ملك ساجد من يوم ما ربنا خلقه ليوم القيامة لم يرفع رأسه من السجود وملك راكع منذ خلقه الله إلى يوم القيامة وملك قائم بذكر الله منذ خلقه الله إلى يوم القيامة ودول كلهم يسجدوا لك ليه بقى لان ربنا مستخلفك في الارض ان جعل في الارض خليفه لان ربنا استخلفك ان تعبده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بس الملائكه بيعبدوا ربنا وما عندهمش شهوه انت عندك شهوه تقدر تعبده تقدر تتغلب على شهوتك وتعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان تقدر انك تعيش سعيد اللي بيعصي ربنا اللي بيعصي ربنا ده يا جماعه متعذب متعذب وهو بيعصي حاسس ان هو ضميره مولع من جواه وانت بتعصي ربنا انت حاسس انك متعذب موقفين شاب في جوله من الجولات مره واقف يرقص في الشارع واحد صاحبنا بيقول له بيتكلم معاه قال له انا من ثلاث ايام كنت بحاول انتحر كان بيحاول يقتل نفسه وواقف بيرقص قدام الناس هو قدام الناس سليم انما من جوه مذبوح وانت بتعصي ربنا انت عارف ان انت مذبوح من جواك وانت بتعصي ربنا انت عارف انك بتعصيه ولما تصحى تاني يوم الصبح بتبقى مش طايق نفسك عايز تهرب من ضميرك لاي حاجه وقبل ما بتعصي ربنا كل حاجه اتحرقت شباب بيقولوا لي احنا كل حاجه عندنا اتحرقت كل حاجه ما عادش انت انت بتكلمنا انك خايف ان احنا نقع في ذنب كذا ما عادش في ذنب له طعم خلاص من كتر ما عصوا ربنا بكل الذنوب كل لذة أي ذنب اتحرقت في حياتهم أنت كنت بتعصي ربنا في الأول وأنت حاسس إن ضميرك تعبك وحاسس إن ضميرك مأنبك شوية الضمير ده مات شوية الضمير ده اتخرس شوية ما عدتش حاسس بحاجة انت عارف اللي بتعصي ربنا انت بيحصل معاك ايه انت بتموت بالبطيء انت بتموت بالبطيء وانت ما انتش حاسس انت بتخسر الاكتئاب اللي انت فيه الوقت ده هيزيد مش هيقل انت عارف الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخره ايه زي ما انت شايف الشمس بالظبط دلوقتي في وسط السماء الخنقه اللي انت حاسسها بعد المحصيه دي هتزيد الاكتئاب اللي انت حاسس بيه ده هيزيد التوتر ده هيزيد لحد ما تقف وتعمل يوترن وترجع لربنا تاني قضية كبيرة يا اخوانا قضية الانسان اللي عايش موازينه غلط عايش متعذب مش بس في الاخرة متعذب في الدنيا قبل الاخرة لان هو فاهم فاهم واحد من مغسلي الاموات بيقول لي غسلنا ميت وطلعنا نسافر بيه البلد تانية ركب معاه ثلاثة ثلاثة أحياء بيشيعوه في العربية بيقول وصلنا البلد اتنين ميتين واتنين عايشين واحد وهو بيوصله مات اللي ماشي ورا الميت مات يعني أي إنسان ممكن يموت في أي لحظة وكل واحد عارف الكلام ده كويس قوي حتى لو ما واجهش نفسه بيه فبيعيش تعبان بيعيش متعذب وهو مصمم ان هو مش عايز يقف مع نفسه مش عايز يواجه نفسه فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه الله اكبر فهو مش فامه زي ما ربنا قال كده مع العاصي فامه هاويه لا فهو فهو ده يعني كل جوارحك يعني لما ربنا هينعمك في الجنه هينعم كل جوارحك في الجنة في أصناف نعيم عشان تذوق واصناف نعيم عشان الشم واصناف نعيم عشان بصرك يتمتع وتلذ الاعين وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين تلذ العين ازاي يا رب هو انا عيني ليها لسان بيدوق وبيلتز كاني ربنا خلق اصناف نعيم عشان كل جارحه فيك تلتز ليه لان اللي بيدخل الجنه اللي كل جارحه فيه عبدت ربنا زي ما المؤمن كل عضو من اعضاء جسمه اطاع به الله ربنا ينعم كل عضو من اعضاء جسمه فهو فيه في ده يعني مغموس في النعيم يعني واحد مغموس في بحر نعيم لانه هو كان مستغرق في الطاعه لانه هو كان مستنفذ في الطاعة لما بقرأ قول الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل في شغل فاكهين شغل يعني يا جماعة مشغول يعني صاحبك بيقول لك تعالى كده اما نطلع بيخت كده في نهر الكوثر كده تقول له طب انا اعمل ايه في واحد تاني عايز نطلع رحلة لجنات عدن وواحد تالت عايز ان احنا نطلع نتعزم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى وواحد رابع عايز اعمل ايه مش فاضي اجمع ما بين انواع النعيم هو ليه ده لانه في الدنيا كان مش فاضي يجمع ما بين انواع الطاعة وراه دعوة الى الله وراه قيام ليل وراه صيام وراه جلسة ضحى وراه صلة رحم وراه بر جيران وراه حضور دروس ايمانية وراه ان هو يسعى على رزق اولاده في سبيل الله وراه مشغول فزي ما كان في الدنيا مشغول بالطاعة في الجنة يبقى مشغول بالنعيم فهو فيه عيشة شفت كلمة عيشة دي أي شاب من الشباب دلوقتي نفسه إنه يعيش أنا عايز أعيشها صح يقول لك يا عم ده ده عايشينها يعني ايه عايشها يعني العيشه ده بقى الشاب بقى اللي ايه اللي بيطلع من شرم على الساحل الشمالي على على مش عارف فين على فسحه على طلعه على رحله على سهره على يقول لك ده عايشها هو ده اللي عايشها لا العيشه الحقيقيه في الجنه فهو في عيشه العيشه الحقيقيه في الجنه من نعيم لنعيم من صنف نعيم لصنف نعيم هي دي العيشه الحقيقيه كان ربنا بيقول لك الجنه هي العيشه الصح هتعيشها صح في الجنه هتبقى في عيشه من نعيم لنعيم في الجنه فهو في عيشه راضيه مش مرضيه يعني انا قاعد في مكان جميل فتقول لي راضي اقول لك اه راضي يبقى انا قاعد في مكان مرضي انما هنا ربنا بيقول عيشه راضيه الجنه راضيه بيه الجنه فرحانه بيك ملائكه الجنه فرحانه بيك في ناس كتير يا جماعه ممكن تبقى في الدنيا فقراء في الدنيا مهملين محدش بيهتم بيهم لو دخلوا مكان محدش يقوم لهم لو دخلوا حته في الجنة انت متخيل عارف مثلا لما رئيس الجامعة يدخل الجامعة والكل بيجري وراه عارف لما رئيس مجلس ادارة الشركة يدخل من باب الشركة والكل بيجري وراه عارف عارف المنظر ده هو ده انت في الجنة بقى الكل بيجري وراك الملائكة يعني ولهم ما يدعون انت بس اطلب انت بس اتمنى انت بس احلم الملائكة بتحبك زوجتك فيهن قاصرات الطرف قاصرات الطرف حاطة عينيها عليك مش قادرة تشيل عينها من عليك مش قادرة من كتر الجمال اللي هي فيه وقاصرات الطرف قصرت طرفك عليها ايضا من جمالها مخليك مش قادر تشيل عينك من عليها ايه ده عيشة راضية عيشة الكل فرحان بيك الكل سعيد بك هي الجنة عارفاني اه الجنة عارفاك الجنة أزلفت الجنة للمتقين هي الجنة عارفة المتقي من الفاسد زي ما ربنا قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هي النار عارفة إبراهيم من محمد بن أحمد زي ما يوشع كلم الشمس وقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم أوقفها علينا هي الشمس عارفة يوشع من إبراهيم من يا إخوانا الكون كله يعرف الصالحين الكون كله يحب الصالحين الكون كله يدعو ويستغفر للصالحين فهو في عيشة راضية وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه موازينه غلط إنسان عاش في الحياة غلط أهدافه غلط طموحاته غلط الحاجة اللي في ظانن إنها تستاهل إنه يعيش عشانها غلط ولا تسوى ما تسويش انسان ضيع عمره في موازين بلا قيمة في طموحات بلا قيمة فأما من خفت موازينه فأمه هاوية أمه يا إما أمه اللي هي النار يعني النار بقت أم أمه هاوية يعني صارت أمه هي الهاوية النار والعياذ بالله يعني نزع الحنان من حياته تخيل واحد امه بقى اللي هتحضنه وتاكله وتشربه جهنم والعياذ بالله يبقى ده ايه ده منظر مرعب يا اما امه اي راسه هاويه يعني متعلق من رجليه في جهنم راسه لتحت ورجليه لفوق يا اما امه هاويه اي يتردى بين جبال جهنم براسه والعياذ بالله القضيه هنا قضيه الراس قضيه ان جهنم مستنيه راس يعني ربنا ما قالش فهو في هوية زي ما قال فهو في عيشة راضية مع المؤمن قال فأمه الدماغ اللي حسبتها غلط الدماغ اللي كانت قضيتها زي الفراش المبسوس كده قضيتها ان الشكل من بره حلو والجناحين حلوين وخلاص الغصن من بره شكله حلو انما من جوه فاضي الانسان اللي عاش ملوش هدف الانسان اللي عاش مش عايز يعيش عشان دينه مش عايز يعيش عشان الجنة مش عايز يعيش عشان الأهداف اللي تستاهل حياته فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي ده ربنا بيتكلم عن النار بقى بعد ما اتكلم عن يوم القيامة قال لك ده فوق مستوى الإنسان قدرة الإنسان على التخيل والتصور قال لك والنار فوق مستوى قدرة الإنسان على التخيل والتصور وما أدراك ما هي نار حامية يعني ايه نار حاميه يا جماعه يعني طب ما النار كلها حاميه هو في نار حاميه ونار هاديه ونار بارده ونار نص نص ما النار كلها حاميه احيانا الانسان بيوصل في الغفله لدرجه انه عايز ينزل له تعريفات من جديد عايز ينزل له ويندوز من جديد انت عارف الكمبيوتر بتاعك لما يهنج وادم عايز ويندوز من جديد عن الحياه ربنا بيقول له نار بتحرق طب يا رب ما كل النار بتحرق هو ناسي هو مش عايز يفكر هو مش عايز يتخيل اصلا زي ما اتكلم واحد عن رمضان وتقول له الاستعداد لرمضان زي ما النبي صلى قال عن رمضان عن شعبان ذاك شهر بين رجب ورمضان يعني ايه بين رجب ورمضان طب ما كل الناس عارفه رسول الله انه بين رجب ورمضان كل الناس عارفه ان شعبان قبل رمضان يعني ايه الجديد يعني رسول يقول لك الشهر ده قبل رمضان طب ما كلنا عارفين ان الشهر ده قبل رمضان لا عارف لما اب يدخل على ابنه وقاعد يلعب وعنده امتحان مثلا اول امتحان عنده الخميس الجاي يقول له يا ابني امتحانك الخميس الجاي قال لا طب ما هو عارف لا ده الكلمه دي بتشرخ له قلبه الكلمه دي بتفوقه لانه من كتر الغفله نسى البديهيات بقى عايز ينزل له Windows من جديد بقى عايز يعمل restart عشان يبدا يتعامل تاني مع الحياه صح فقبل فالنبي يقول لك ان الشهر ده قبل رمضان يعني يعني فوق يعني رمضان جاي يبقى لازم تفوق في شعبان يبقى لازم تنتبه في شعبان احد اخواني بيقول قرأ في الجريدة يوم 23 شعبان بيقول قرأ في سنة من السنين يعني ان الممثل الفلاني قد انتهى من تصوير الحلقة رقم 23 من مسلسل رمضان فصاحبي بيقول ياه فانا قلت يعني ده احنا 23 شعبان قبل 23 رمضان بشهر خلص 23 حلقه يعني ده معناه فبيقول فقمت قاري الخبر فلقيت الخبر التفصيلي بقى بيقول الممثل الفلاني انتهى من تصوير الحلقه رقم 23 من مسلسل رمضان بعد القادم السنه اللي بعد الجايه رمضان اللي لسه عليه سنه كامله على ما يجي يا نهار ابيض بيستعدوا الرمضان من قبل رمضان برمضان واحنا جايين رمضان بقاله ايام وطلاب الفردوس الاعلى نايمين نستعد ليه يعني ليه التطرف والتشديد ده واهل الباطل بيسجلوا من الوقت رمضان اللي بعد الجاي انا لله وانا اليه راجعون على هذه الهمم وما ادراك ما هي نار حميه نار الحاميه دي لما الانسان بيغفل لدرجه ان انت عايز تقول له ان النار بتلسع تاني يعني نار عارف لما واحد عايز يعني في ام عايزه تفوق ابنها حطت له صبعه على شعله البوتاجاز بعد ما اتطفت وهي لسه سخنه هو ايه ده ويتوب وينتبه ينتبه ايه وانت مش عارف ان النار بتحرق اه في ناس وصلت للدرجه دي حاميه يا جماعه يعني نار عامله زي السكاكين نار بتقطع زي السكاكين سبحان الله العظيم من العجائب في سورة القارعة ان بعد هذه الشحنة الوعظية الجبارة بعد هذه المعاني الجبارة تلاقي السورة اللي بعدها سورة ايه التكاثر الهاكم التكاثر يا نهار ابيض بعد كل ده لسه الناس ملهية في الدنيا لسه الناس ملهية في المال والدنيا وتكاثر الدنيا كأن في ناس مش عايزة تفهم عارفين فرعون كده لما البحر اتشق قدامه الموسى وقام داخل ورا موسى يعني انت مجنون يعني انت البحر اتشق ليه خلاص ارجع بقى يعني حتى لو داخل وراه تقتله ايه ده في ناس يا جماعه خلاص مش هتفهم مش عايزه تفوق مش عايزه تنتبه مش عايزه تدرك مش عايزه تقرا الرسائل الربانيه اخواني واحبابي في الله يعني إيه إيه وقفات مع ايات الاخره في كتاب الله وقفات عايزين نصحى اخوانا عايزين نفوق احنا عاملين زي الناس اللي نايمه في بيتها الساعه 8 ل 10 والقطر الساعه 8 وواحد بيرزع على الباب من بره بيقول له لسه 10 دقايق يا تلحق يا ما تلحقش حدش فينا عارف هو ممكن يقابل ربنا امتى هو ممكن يبقى من اهل الاخره امتى وقد جاء رمضان وقد اقبل رمضان نحن الان في نص شعبان يوم السبت اللي جاي ده الليله بقى بالليل اللي هي ليله الحد ليله النصف من شعبان فماذا اعددت لهذا الحدث العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله لكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك اما بعد اخواني واحبابي في الله الانسان اللي بيغرق يا جماعه لما بيلاقي طوق نجاه ما يعني واحد بيغرق كده وقامت جايه سفينه رمياله طوق نجاه فبيبص لقى طوق النجاه مثلا اسود او لونه مش عاجبه فلا لا لا هتقولي طوق نجاه حلو يعني ايه طوق نجاه حلو يا ابني اطلع يا ابني انقذ نفسك من اللي انت فيه يا اخوانا ربنا بعت لنا الوقت طوق نجاه اسمه رمضان طوق نجاه للامه كلها من الغفله اللي هي فيها طوق نجاه لكي نستيقظ مفيش حاجه اسمها بقى انا عايز روشته سهله عايزين نتعب في رمضان عشان نرضي الله المراه السوداء لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع يا رسول الله فقال اصبري ولك الجنه النبي عليه السلام قال لها اصبري على المرض وليك الجنه الست صبرت طول عمرها عشان تاخد الجنه انت مطلوب منك تصبر شهر واحد عشان تدخل الجنه تصبر شهر عشان تدخل الجنة مطلوب منك انك تجاهد في عبادة الله هذا الشهر كل نقطة في رمضان كافية لتغيير حياتك اعتكاف رمضان بس كافية لتغيير حياتك تراويح رمضان لو صليتها صح كافية لتغيير حياتك ختم القرآن في رمضان كافي لتغيير حياتك صيام رمضان وتهجد رمضان دعاء رمضان كافي لتغيير حياتك كل نقطة في رمضان كافية ان انت تتغير خايف خايف على رمضان خايف على ستين دعوة مستجابة خايف على ستين فرصة للعتق من النار خايف على تنزل الملك تلتين الليلة كل ليلة في رمضان الله يتنزل بره رمضان تلت الليل الاخر في رمضان ثلثي الليل الاخر خايف على جنة الريان خايف على ابواب الجنة الثمانية خايف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج لو انت عندك ميعاد بكره مع وزير في القاهره وانت خايف لو طلعت تركب الصبح انك انت الدنيا تبقى زحمه ولا حاجه فبتقوم تقول انا هنزل على بيات يعني ايه هنزل على بيات هي دي بقى من خاف ادلش اللي خايف انه ما يوصلش بينزل من بدري انت خايف على رمضان ادلش في شعبان من خاف على رمضان أدلج في شعبان يا اخوانا من خاف أدلج القطر ما بيستناش حد لو انت القطر جاي الساعة 10 على المحطة وانت قلت لهم الساعة 10 صحوني اول ما يجي القطر هقوم خابط شوية ميه في وشي ونازل وراكب مواصلة وطاير ان شاء الله يبقى القطر بقى يكون ايه يكون في المحافظة اللي بعدها ما ينفعش القطر ما بيستناش حد اللي مش واقف على المحطة القطر بيفوته ساعة ما بيجي القطر قطر رمضان ما بيستناش حد لازم تبقى واقف على المحطة لما القطر يجي يا اخوانا كام رمضان ضاع علينا بسبب ان احنا ما استعدناش لرمضان احنا بنتكلم الوقت احنا النهاردة يوم ايه الجمعة بكرة يعني الجمعة بالليل لا السبت بالليل بكرة ليلة النصف من شعبان التي يط... التي صح ثلاث أسانيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أثبتها الشيخ الألباني رحمه الله أن الله يطلع إلى أهل الأرض جميعا ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين إلا لمشرك أو مشاحن يعني في مغفرة عامة بكرة يا جماعة مغفرة عامة طب والمغفرة دي ليه؟ لأن شعبان شهر رفع الأعمال إلى الله السنة اللي فاتت دي كلها ترفع إلى الله 365 يوم من عمرك هيترفعوا ربنا الايام الجايه دي ومحدش عارف هيترفعوا في انهي ليله 305 وانت عمرك فيه كام 365 يوم هيترفع كل نظره حرام نظرتها كل فجر راح عليك كل فريضه صليتها كل عمر عملتها او حجه حجت لربنا بيها رمضان اللي فات هيترفع في شعبان ده اهو كل عمل صالح او طالح عملته مثقال الذره من العمل الصالح او الفاسد هترفع الى الله سبحانه وتعالى انت مستعد للحدث ده انت عمرك كله فيه كام 365 يوم يعني دي صحيفة ترفع الى الله وستغلق ولن تفتح الى يوم القيامة هتدخل تعرض بها على الله وسيتوقف على مصيرك المصير بتاعك في الجنة او في النار نسأل الله الفردوس الاعلى يعني يا اخواني في الله شعبان ده خطير جدا الايام اللي احنا فيها دي ايام لا تحتمل اللعب ما تجيش في اخطر لحظة وتلعب ما تجيش في اخطر وقت وتلعب انت بتتكلم الوقت في ليله النصف من شعبان الله يطلع طب ربنا ما بيغفرش للمشاحنين طب انت بينك وبين جارك شحناء بينك وبين زمايلك في الدراسه او في الشغل شحناء بينك وبين مراتك شحناء بينك وبين قرايبك شحناء فوق صلح بسرعه قدامك 24 ساعه تصلح فيهم هو ولا 36 ساعه تصلح فيهم اهوت طب انت دلوقتي التوحيد اللي في قلبك الا لمشرك اوعى يكون في قلبك حاجه غير ربنا اوعى يكون قلبك متعلق بحاجه غير ربنا انتوا عارفين يا جماعه ان سبب تعاسه الناس كلها في الحياه سبب الامراض النفسيه كلها ان كل واحد متعلق بحاجه غير ربنا ظانن ان هي سر سعادته ده متهيأ له ان سعادته انه يجيب في الثانويه العامه مجموعه الكليه الفلانيه لو ما جابوش يفضل متحطم طول حياته وده متهيأ له ان سعادته انه يتجوز فلانه لو ما اتجوزهاش يفضل متحطم طول حياته ودي متهيألها ان سعادتها انها تتجوز واحد غني لو اتجوزت واحد فقير تفضل نفسيتها مكسوره طول عمرها وده سعادته متهيأله انه ياخد الشهاده الفلانيه او ياخد الكرسي الفلاني ما خدوش يفضل متحطم طول حياته كل سبب الانسان علق سعادته عليه ربنا جعل شقائه بسببه كل حاجه قلبك هيتعلق بيها ويظن قلبك ان هي اللي هتسعدك مش ربنا هتتعذب بيها وهتبقى سبب تعذيبك لا يوجد سبب للسعادة إلا من الله سبحانه وتعالى حدش يقدر يسعد قلبك غير ربنا حدش يقدر يسعدك إلا الله سبحانه وتعالى وحده فراجع قلبك قبل ليلة النصف من شعبان قلبك فيه تعلق بغير الله قلبك فيه ظن إن سعادتك بإيد حد غير الله احد اخواني صيدلي كان شغال فتح صيدليه في شرم الشيخ بيقول لي بيقول لي واحد صاحب خمس قرى سياحيه خمس قرى سياحيه هناك بيقول قرية واحدة منهم فيها خمس حمامات سباحة وقعد يحكي بقى على ثروة هذا الرجل الملياردير بيقول الدكتور بتاعه دخل الصيدلية عليا بيقول لي ابوس ايدك شوف لي الراجل ده مهدئ لانه ما بينامش من الاكتئاب اللي عنده فصاحبي بيقول انا قعدت افكر ما بينامش بتاع ايه ده الراجل ده عنده مليارات وما بينامش من الاكتئاب اللي عنده سبحان الله هو مين قال ان السعاده النفسيه او الهم النفسي متعلق يا اخوانا قلوبنا بايد ربنا قلبك بايد ربنا سعادتك بايد ربنا ما حدش هيسعدك غيره ما حدش هيفرح قلبك غيره ما حدش هيرضيك غيره ما حدش هيديك احلامك وطموحاتك غيره سبحانه وتعالى انك تعرف ان مالكش غير ربنا سبحانه وتعالى قضيه كبيره قوي قضيه ان الايام الجايه دي فيها ليله النصف من شعبان وبعد كده النص الثاني من شعبان غالبا بيبقى في رفع الاعمال الى الله ولا يدري احد متى رفع الاعمال الى الله في شعبان ولا في اي ليله عشان تفضل شغال طول شعبان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم شعبان كله تحسبا لرفع الاعمال الى الله واستعدادا لرمضان استعدادا لرمضان هل استعدت لرمضان استعدت لرمضان علاقتك بالمصحف ايه علاقتك بهذا القرآن ايه علاقتك بكتاب الله ايه يا اخوانا في القبر لما بت... الملائكة بتسأل العبد اسئلة القبر من ربك ما دينك من نبيك وما بيجاوبش بتقول له ايه في صحيح البخاري بتقول له ايه لا دريت ولا ها ولا تليت لا دريت وفي مسند الامام احمد لا دريت ولا تلوت رواية احمد قال لك يعني ايه ولا تليت ابن حجر في فتح الباري قال لك ولا تليت الواو اي ولا تلوت القرآن يعني ضاع لانه هو ما ارتبطش بالقرآن في الدنيا القرآن هو اللي كان هيعرفك إجابة, إجابة كل حاجة القرآن هو اللي كان هيخلي الملائكة تفرح بيك في الوقت ده بدل ما تقول له لا دريت ولا تليت ولا تلاوة القرآن ولا ارتبطت بالقرآن هتعرف منين إيه؟ كأن الملائكة بتقول له أنت هتعرف منين إيه؟ إذا كنت أنت ما كنتش مرتبط بالقرآن في الدنيا يكفي قول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن هذا ذكر الرحمن القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين جملة مرعبة اخوانا يعني ال- الحديث اللي فات بتاع البخاري الملائكة خسر الملائكة هنا بقى الشياطين بقى نقيد عارف يعني ايه حد قيد ليه له متخصص متفرغ ليك بتاعك انت بس شيطانا نكرة للتعظيم والتهويل قادر عليك والعياذ بالله فهو له فهو له اعد لك قرين ملازم عشان كده سبحان الله العظيم في قول الله قال قرينه ربنا ما اطغيته بعض المفسرين قالوا القرين هنا صاحب السوء القرين هنا هو صحبة السوء خد بالك خد بالك انت محتاج القرآن قد ايه ومحتاج الصحبة الصالحة في القرآن قد ايه ورمضان هو الفرصة الحقيقية لده تخيل لو انت جالك مكالمة دلوقتي اه، واحد قال لك خد بالك في مسجل خطر مجرم عتيد الاجرام يعني ياما ذبح ناس وقاعد مترصد ليك ومستنيك وانت مروح بيتك بالليل من شارع كده جانبي آه، مهجور هيهجم عليك هيذبحك انت هتعمل ايه في اللحظه ديت اهو ده اللي الشيطان بيعمله معاك الشيطان عايز يعزلك عشان يضربك الشيطان عايز يشيلك من وسط الصحبة الصالحة عشان يعرف يضربك مش هيعرف يضربك وانت وسط صحبة صالحة مش هيعرف يضربك وانت مصاحب اهل قرآن انما لو عزلت نفسك هيقدر ان هو يوصل لك القرآن يا جماعة القرآن مفيش سورة بدأت بالكلام عن القرآن الا انتهت بالفردوس الاعلى سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب القرآن آخرها كانت لهم جنات الفردوس نزلا سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده القرآن آخرها أولئك يجزون الغرفة أعلى الفردوس الأعلى فلم تبدأ سورة بالكلام عن القرآن إلا ختمت بالقمة عايز توصل للقمة عليك بكتاب الله عليك بالقرآن المجيد هو اللي هيقدر يغير قلبك هو اللي هيقدر يسعد نفسيتك وقد جاء شهر القرآن هنستعد في شعبان قد ايه رمضان ناوي لرمضان من الوقت على ايه ناوي انك تعمل ايه في رمضان ناوي انك تعتكف فين في رمضان ناوي انك انت تقرا القران عشان تنور وقلبك ينور قد ايه في رمضان وكل اللي انت عايز تعمله في رمضان لازم بروفه ليه من شعبان بتقرا القران قد ايه في اليوم مرتبط بالقران قد ايه يا اخوانا طوق النجاجه اللي هيكسب هيكسب واللي هيخسر هو حر انت ما تعرفش رمضان الجاي ده هيبقى اخر رمضان في حياتك ولا لا رمضان كلاكيت اخر مره ممكن رمضان ده اخر رمضان كل يوم بيموت على وجه الارض ربع مليون بني ادم كل سنه بيموت على وجه الارض 100 مليون بني ادم على ما رمضان اللي بعد الجاي يجي هيكون مات على وجه الارض حوالي 110 مليون بني ادم مين اللي قالك ان انت ما انتش واحد منهم مين اللي قالك من الذي قال لك عندنا في المسجد اللي احنا بنصلي فيه احد اخواني اللي جنب بيتي على طول احد اخواني واقف فمعدي شاب كده شاب يعني ايه في سن ثانوي كده فبيقول له ادخل صلي تعالى صلي قال له هو انت وانت قدي كنت بتصلي ما تسيبني اعيش زي ما انت عشت ولما ابقى قدك ابقى اصلي تاني يوم الفجر كانت المنطقه بتصلي على هذا الشاب صلاه الجنازه تاني يوم الفجر هو طالع البيت بتاعه اتزحلق من البلكونه ولا من البلكونه مات مات وكان يصلى عليه الجنازه وبيقول لما اكبر هبقى اصلي يا اخوانا الموت كالحوت الذي لا يفرق بين سمكه كبيره وسمكه صغيره الموت ملوش دعوه انت كبير ولا صغير الموت ملوش دعوه انت سليم ولا مريض الموت ملوش دعوه بده الموت حينما ياتي لا يفرق اسال الله سبحانه وتعالى اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من الفائزين اللهم اجعل رمضان القادم خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ونستغفرك من كل صلاه ضيعناها ونستغفرك من كل ذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك من كل امر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة اللهم طهر مصر من الزنا والخنا اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات اللهم طهر مصر من التبرج والسفور اللهم طهر مصر من الرشوة والربا اللهم انصر دينك وليك وأعز أولياءك اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن يقود وأذن لكتابك أن يحكم اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك